Radio Radio Campus, Campus.
la nuit.
Jusque 5 heures, on réécoute des émissions. On se réveille sur du pop rock de 5 à 6. Et maintenant, une émission musicale.
Ciel ouvert, en forêt, cirque aérien, marionnettes urbain public, danse percutante, concerts déjantés, entresorts participatifs. Venez découvrir une programmation éclectique joyeuse, engagée et poétique pour rêver, rire et résister ensemble. En complicité avec les habitants du territoire. Infos et programmes sur l-arrêt-création.fr.
وقرب من قلبي اروح على فين ليالينا الحلوة في كل مكان مالينا حب احنا الاتنين ومالينا الدنيا امل الله الله وقرب من قلبي اروح على فين ليالينا الحلوة في كل مكان مالينا حب احنا الاتنين ومالينا الدنيا امل امل امل وحياة يا
ايوه كده بسطنا بقى يا حطها في الانبوب ها حطها في الانبوب مكان عشان خاطر جميله قوي جميله قوي
لمين بيبكي الحور لمين ليه الأرض بتدور إلك أو إلي أو مش لشي مش لشي ولا أي شيء ولا أي شيء مم، بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بشنوبك بسهلك بحبك بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسالك بحبك وبتسأل شو بني وشو اللي ما بني بتسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا وطني
Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM ou sur la toile www.campuslille.com
يا عم الشيفور امشي دبة دبة نا قلبي مجهور من فرجة اللي نحب احليلي من فرجة اللي نحب احليلي عيشة هيا اسمع يا عم الشيفور امشي دبة دبة نا
شعر محمود درويش عسل شفاهك واليدان كأس خمور للآخرين الدوحة مروحة وحرش السنديان مشت صغير للآخرين وأنا على أسوارك السوداء ساهد من يوصد الأبواب أي طاغية ومارد سأحب شهدك رغم أن الشهد يسكب في كؤوس الآخرين يا نحلة ما قبلت إلا شفاه الياسمين عسل شفاؤك واليدان كأس خمور كأس خمور كأس خمور للآخرين عسل شفاؤك واليدان كأس خمور للآخر عسل شفاؤك واليدان كأس خمور للآخر للآخر عسل شفاؤك واليدان كأس خمور للآخرين للآخرين الدوحة مروحة وحرش السنديان الدوحة مروحة وحرش السنديان مشت صغير مشت صغير مشت صغير مشت صغير للآخرين للآخرين عسل شفاؤك واليدان كأس خمور للآخرين للآخرين وحرير صدرك والندى وحرير صدرك والندى والأقحوات مشت صغير مشت صغير مشت صغير مشت صغير للآخرين للآخرين وأنا على أسوارك السوداء ساهد ساهد وأنا على أسوارك السوداء ساهد ساهد عطش الرمال أنا وأعصاب المواقف عطش الرمالي أنا وأصاب المواقد من يوصد الأبواب دوني أي طاغيات ومارد من يوصد الأبواب دوني أي طاغيات ومارد من يوصد الأبواب من يوصد الأبواب من يوصد الأبواب دوني أي طاغيات ومارد سأحب شهدك سأحب شهدك رغم أن الشهد يسكب في كؤوس الآخرين سأحب شهدك سأحب شهدك رغم أن الشهد يسكب في كؤوس الآخرين يا نحلة ما قبلت إلا شفاه الياسمين يا نحلة ما قبلت إلا شفاه الياسمين
Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
عشان حبيبي راضية بنصيبي ما أنا وحدانية حماتي يا نينا دلوا عليا حماتي يا نينا دلوا عليا حماتي يا نينا آه دلوا عليا حماتي يا نينا آه دلوا عليا لا عجبها لبسي ولا لون قميصي ولا أي حاجة تعجب عريسي وقبل ما أشكي تسبق وتبكي وتصعب عليا حماتي يا نينا دلوا عليا حماتي يا نينا دلوا عليا حماتي يا نينا آه دلوا عليا حماتي يا نينا آه دلوا عليا أعمل لها قهوة سكر زيادة تحكم عليا أشربها سادة علشان ما نمشي وأقعد ما أقومش في أوضتها هي حماتي يا نينا دلوا عليا حماتي يا نينا دلوا عليا حماتي يا نينا آه دلوا عليا حماتي يا نينا آه دلوا عليا لو قلنا نسهر تسهر ويانا ونجينا نخرج تعمل عيانا ونمنا بدري تقول يا صدري هاتوا المدوية حماتي يا نينا دلوا عليا حماتي يا نينا دلوا عليا حماتي يا نينا آه دلوا عليا حماتي يا نينا آه دلوا عليا واديني صبرا وجوزي شايف مش عايزة أفرح دنيا الشرايف أصبر وأخبي وأكتم في قلبي ليبان عليا حماتي يا نينا دلوا عليا حماتي يا نينا دلوا عليا حماتي يا نينا آه دلوا عليا حماتي يا نينا آه دلوا عليا وأقول في بالي أهي زي أمي وقلبها أبيض وحملة همي وأنا عايشة بخيرها وبقول لسرها ترضى عليا حماتي يا نينا دلوا عليا حماتي يا نينا دلوا عليا حماتي يا نينا آه دلوا عليا حماتي يا نينا آه دلوا عليا
Mais si, mais si, mais si, écoutez Radio Campus hein, sur le 106,6 MHz. Mais si, mais si, mais si, c'est aussi sur la toile, www.campusil.com. Mais si, c'est Radio Campus, Radio Campus.
تذل قلبي وانت اللي قلبي ليه ليه ليه وانت عارف عارف ان عبدك تذل قلبي ليه ليه يا زي ذل قلبي وانت عارف ان عبدك انت ناسي كتر حبي وان روحي ملك يدك ليه ناسي تذل قلبي وانت عارف عارف اني عبرك آه آه آه آه آه آه آه آه ليه يا زيد زل قلبي وانت عارف اني عاوزك ليه بقالب ربي وانت عالم انه عاش العمر من اجلك ذليل بذل قلبه ليه وانت عارف ان عبدك انت ناسي كتر حبي وان روحي ملك يدك تذل قلبي وانت عارف إن عبدك أنت ناسي كتر حبي وإن روحي روحي روحي ملك يدك يا ذل قلبي ليه تقال صدقك وانت عالم انه عاش العمر من اجلك زليل عاش العمر من اجلك زليل عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا يا ليل العطار عطار بقالي سنة قاعد في الشارع يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا يا ليل العطار
Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
قاعد في دكان معرفش اهل الهوالي نسي وعنواني عطار بقالي سنة قاعد في دكاني معرفش أهل الهوالي نسي وعنواني عطار عطار بقالي سنة قاعد في دكاني معرفش أهل الهوالي نسي وعينوالي فاتت صبية على خطوطها قمر سواف فاتت صبية على خطوطها قمر سواف نطقت دموع السهر في رموش قالت لي عواه قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا بيكي قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا بيكي اهلا قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا بيكي اهلا قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا بيكي اهلا كل السكان ليكي عايزه عايزه يا حلوه بتاع قالت قالت قلبي وهي صبر يكون هديه قالت قلبي وهي صبر يكون هديه للنار اللي بيا بس السعر كام قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا بيكي قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا بيكي اهلا قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا بيكي كل الدكان ليكي عايزه عايزه يا حلوه بكام قالت قلبي وهي صبرك الهديه قالت قلبي وهي صبرك الهديه للنار اللي بيا بس السعر كام انا قلت لها الثمن ومش غالي وعشانك يرخص بغالي قلت لها ثمن ومش غالي وعشانك يرخص بغالي انا قلت لها الثمن مش غالي وعشانك يرخص بغالي قلت لها الثمن مش غالي وعشانك يرخص بغالي زعلت ومشيت وقالت السوق جراله ايه ظلم الحبايب غير ظلم الحبايب غير ظلم الحبايب
الحبايب يلي والصبر يرخص ليه رجعت تاني قعدت في الدنيا بالسر قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا اهلا قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا اهلا قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا اهلا كل السكان ليكي عايزه عايزه يا حلوه بجد قالي قالي قلبي وهي صبري كل هديه قالي قلبي وهي صبري كل هديه للنار اللي بيا بس السعر كام قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا بيكي. قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا بيكي اهلا قلت الله يعافيكي اهلا مرحبا بيكي كل الدكان ليكي عايزه عايزه يا حلوه بكلامي تاني قلبي وهي صبري كل هديه قالت قلبي وهي صبري كل هديه للنار اللي بيا بس السعر كام انا قلت لها الثمن ومش غالي وعشانك يا قاصد غالي قلت لها ثمن ومش غالي وعشانك يا قاصد غالي انا قلت لها الثمن ومش غالي وعشانك يا قاصد غالي قلت لها الثمن مش غالي وعشانك يا قاصد غالي يعني ومشيت وقالت السوق جراله ايه ظلم الحبايب غير ظلم الحبايب غير ظلم الحبايب غير ظلم الحبايب غير والصبر يرخص ليه رجعت تاني قعدت في كل دكاني وعرفت يا أهل الهوى ليه عرفت يا أهل الهوى ليه عرفت يا أهل الهوى أهل الهوى ليه عرفت يا أهل الهوى ليه عرفت يا أهل الهوى ليه من عين واني
حبيب قلبي توا ما جاش حبيب قلبي توا ما جاش ضاع ليا وصار ماش يا حبيب قلبي حبيب قلبي القهوة ما جاش حبيب قلبي القهوة ما جاش ضاع عليا والساعة 12 حبيب قلبي
طال ليا اليوم ما جاش ولا جاني النوم
ضاع عليا اليوم ما جاش ما جاني النوم كل دقة نسمعها نجوع حل الباب حد ما نلقاش يا حبيب قلبي حبيب قلبي القهوة ما جاش حبيب قلبي القهوة ما جاش ضاع عليا والساعة 12
ما نلقى حد خلاف نسمع ليا طرال
ما نلقى حد خلاف نسمع علي طرق بيتا في الساعة تنعد دورة
عاش حبيب قلبي يا طوال الليل انا نبكي ودموع تسيل يا طوال الليل انا نبكي ودموع تسيل جايجة نتمهد والنيل لا حملني كرسي ولا فراش يا حبيب قلبي بيد قلبي يتوى ما جاش بيد قلبي يتوى ما جاش عليا وسع عاش حبيب قلبي
مش عيب عليه خليني نستنى فيه مش عيب عليه خليني نستنى فيه يا ربي زوجي يهديه يقوم يروح ما يبطاش يا حبيب قلبي حبيب قلبي توا ما جاش حبيب قلبي توا ما جاش ضايع والساعة 12 يا حبيب قلبي
علوي ما راكب مع المغرب وفاتوني عالشط واقف بلا مركب وفاتوني علوي ما راكب مع المغرب وفاتوني عالشط واقف بلا مركب وفاتوني تعيشها أي بقلبي شهق يشهد عليه الشفق تعيشها أيدي شهب يشهد عليه الشفق بيني وبينك بحور الغربة يا داري يا ناري يا ناري ما تشفي البحور ناري بيني وبينك بحور الغربة يا- يا داري يا ناري يا ناري ما تطفي البحور ناري الطير ده منها الشوق عالريح بلا عشق الطير ده منها الشوق عالريح بلا عشق يا عود ريحان أخضر آه والغربة بتحسه يا عود ريحان أخضر آه والغربة بتحسه صعبا علي قلبي الورد يتغير والله ده كان بدري تتلوع وتتحير آه صعبا علي قلبي الورد يتغير والله ده كان بدري تتلوع وتتحير
لفيت انا لفيت في الدنيا ما خليت لفيت انا لفيت في الدنيا ما خليت بلدي كل وبلد يرميني تاني البلد بلدي كل وبلد يرميني تاني بلد عوف عليك يا نخلة مضللة عالباب رخيب صفاير وحضن الأهل والأحباب عوف عليك يا نخلة مضللة عالباب رخية ضفاير وحضن الأهل والأحباب لسه التماسي آه يا ناسي ما تصدقوش إني ناسي لسه التماسي آه يا ناسي ما تصدقوش إني ناسي يا سهراني انت القمر ليل الغريب ليل الغريب ضل يا سهراني يا سهراني يا سهراني يسهرني في أمر ليل الغريب الغريب الغريب ظلمة يسهرني في الأمر ليل الغريب ظلمة ليلة ليلة ليلة ليلة يسهرني في الأمر ليل غريب يسهرني في الأمر ليل غريب الغريب ليل الغريب ظلمة يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا سهرانين بالقمر ليل الغريب ظلمة يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل الغريب الغريب ظلمة يا ليل يا ليل يا ليل يا يا يا ليل يا سهراني يا سهراني في القمر ليل الغريب ظل
الظلم يا ليل يا ليل ليل ليل يا ليل يا ليل لا أنديل لا أنديل أنديل ولا نجم أنا دندي ولا قلوب وإذا بحري ولا دموع ما أنا دلدي ولا ولا دموع وإذا بحري ولا قلوع خدوني يا رجعين فايتني ليه والمين خدوني يا رجعين فايتني ليه والمين آه حلوا المراكب مع المغرب واثبتوني عالشط واقف بلا مركب وفاتوني حلوا المراكب مع المغرب وفاتوني عالشط واقف بلا مركب وفاتوني فاتوني فاتوني
Radio Campus.